الحمد لله على ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله على ما في السماوات وما في الارض الحمد لله على ما احصى كتابه الحمد لله على ما احصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن قوم المساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم ما توطن قوم المساجد يعني ما جعل قوم المساجد موطن يرجعون إليه ويؤبون إليه ويستكينون فيه ويطمئنون به إلا فرح الله سبحانه وتعالى بهم وتبشبش لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هنيئا لمن جاء يجلس في بيت الله سبحانه وتعالى يسمع عن الله ويتدرس عن الله سبحانه وتعالى لازلنا مع قصص الأنبياء مع قصص خير الخلق على الإطلاق مع أحب خلق الله إلى الله مع سنة الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق مع صراع الحق والباطل مع أعبد خلق الله إلى الله كيف تعامل هؤلاء مع أهل الباطل وكيف زكاهم الله سبحانه وتعالى وكيف عاملهم الله سبحانه وتعالى ثم كيف نجا هؤلاء الأنبياء من براثن أهل الباطل وكيدهم ومكرهم المتوالي المتواصل مع قصة نبي الله يحيى لازلنا فقصة نبي الله يحيى ومن الأشياء الواضحة جدا في قصة نبي الله يحيى إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن يحيى ذكر صفاته يعني صفات سيدنا يحيى صفات واضحة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن سيدنا يحيى كثير من الأنبياء الله سبحانه وتعالى تكلم عن صراع الأنبياء مع أقوامهم كثير من الأنبياء الله سبحانه وتعالى تكلم مع مكر الأقوام على الأنبياء لكن لما ذكر الله يحيى عليه السلام ذكر الله صفات يحيى عليه السلام سيد حصور نبيا من الصالحين حنانا من لدنا زكاة تقية برا بوالديه وتوقفنا عند صفة أنه برا بوالديه ثم قال الله سبحانه وتعالى ولم يكن جبارا عصيا قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ان من الصفات اللي ربنا زكى بها يحيى عليه السلام قلنا لو هنعطي عنوان لقصة نبي الله يحيى نقول صفات من يحمل هذا الدين صفات حامل الرسالة جبارا عصيا هو ايه المدح في ان واحد لم يكن جبارا عصيا يعني هنا في كلام في مدح مدح ان ربنا بيمدح سيدنا يحيى ان هو مش جبار يعني ايه جبار يقولوا فلان جبر فلان على شيء يعني أكرهه على شيء وهي صفة ذم في في البشر أو جبر كسره لكن هي مصطلح عليها عند البشر على من يكره الناس على رأيه من يقصر الناس على إراداته واحد بيجبر الناس على رأيه فده اسمه إيه يجبرهم اسمه جبار هذا الجبار ربنا سبحانه وتعالى قال أن مصيره إلى النار قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثرت عن أن النار تتكلم وتقول أوثرت بالمتجبرين يعني النار بتقول أنا عندي ميزة مش عند الجنة إيه الميزة اللي عند النار إن الجنة ما بيدخلش فيها متجبرين لكن النار بيدخل فيها متج... قالت أوثرت بالمتجبرين الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن النبي قال وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أحيانا احنا عندنا حب تسلط حب تملك حتى في الدعوة حب استئثار حتى في الدعوة ان انت عايز تدعوه فهو ينفذ كلامك فلو ما نفذش كلامك تبدأ تعاديه مثلا واحد معدي مع واحد صاحبه فبيقول له تعالى مثلا نحضر درس فقال له طيب وما جاش عادي ما حصلش حاجة يعني ممكن يكون مشغول في حاجة ممكن يكون عنده ما هو أهم لكن هو قرر ان هو ايه لانه ما سمعش الكلام لازم ايه لازم ياخد قدامه رد فعل عنيف ان هو يجبره على رأيه لا ينبغي علينا ان نجبر الناس على ارائنا ربنا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وما انت عليهم بجبار ما انت عليهم بمسيطر ذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر انك لن تسيطر على هؤلاء واحد يقول بعض اهل التفسير قالوا ان هذه الايه وهو مكتوب في كثير من كتب التفاسير أنها منسوخة بآية السيف إن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث ربنا قال وما أنت عليهم بجبار لست عليه بمسيطر وبعد ذلك ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل قتيل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق حتى يؤمن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقالوا إن كانوا وما أنت عليهم بجبار دي بعد كده إيه نسخت بآية آيات الجهاد وآيات السيف لكن حقيقة إن آيات السيف أيضا هي لا تجبر الناس على الدخول في دين الله بل إن المكره لا يصح إيمانه يعني أن الرجل إذا أكره على الإسلام لا يصح إسلامه أصلا إنما آية السيف هي جبر للأنظمة التي تظلم الناس على تطبيق الحق ولا حق إلا حق الإسلام فآية السيف وآية الجهاد هي جهاد لتغيير أنظمة الدول حتى تحكم بعدل الإسلام أما عقائد الأفراد فالفرد عليه أن يؤمن لربه طائعا مختارا راضيا يعني لو واحد اجبر جبنا له كده وقلنا له لازم تسلم لو ما اسلمتش هتموت وقال اشهد ان لا اله الا الله هل يصح اسلام هذا يقول انما الاعمال بالنيات هذا لا يصلح له اسلام حتى يكون راضيا مختارا لهذا الدين فلذلك نقطة وما أنت عليهم بجبار نقطة مهمة جدا لأهل الدعوة إلى الله إن أنت ينبغي عليك أن تتكلم لا ينبغي عليك تحقيق دائما الناتج والتأثير أحيانا أن أنت بتتكلم وبتقول وبتجتهد غاية اجتهادك لكن تأثيرك ضعيف فيطلع واحد يسافر يقول لك وانت عملت ايه واستفدنا ايه وايه الناتج يعني الناتج ان الله كتب الناتج ان انا حققت امر الله الناتج ان انا اطعت ربي الناتج ان انا عرفت فيما خلقت وسعيت في رضا مولاي يقول لك مجهود ضايع مفيش مجهود ضايع مع ربنا مفيش حاجه اسمها ده مجهود ضاع عند ربنا الملائكة تكتب كل شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه ان يجتهدوا في بذل امر الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يحققوا نتائج فيقول اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرس هو انا اسف يعني الفسيله لو غرست هو ايه يعني مين هينتفع بالفسيله والقيامه بتقوم يعني الفسيله هتعمل ايه ومين اللي هيقعد بقى لسه يرويها ولما تكبر وتبقى شجرة انما عليك ان تنفذ امر ربك حتى لو لم تجد ناتج واضح امامك انما صلى يقول يأتي النبي ومعه الرجل يأتي النبي نبي مش داعي الى الله قعد مثلا 30 سنة ده نبي نبي يعني دعوة حال ودعوة مقال ودعوة افعال وقوة وعزيمة ربنا اختاره ينزل عليه جبريل يرى ايات ده الانسان لما بيقعد يقرا ايتين كده في كتاب ربنا ويحس ان هو يعني ايه, إيه ايمانه زاد شويه يقول لك لا احنا لازم نغير نبي ينزل عليه جبريل ومع ذلك انه اصلا يقول ياتي النبي وليس معه احد عليك ان تقول عليك ان تقول لمن لا يصلي قم فصلي جه معاك جه ما جاش عليك ان تستمر في ان تقول قم فصلي عليك ان تجتهد في تنفيذ امر ربك حتى لو لم يستجب الناس قال وما أنت عليهم بجبار إن نقطة إن أنت لو ربطت نفسك باستجابة الناس وبالتأثير في الناس صدقني ستترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقني ستترك الدعوة إلى الله صدقني ستترك البذل لدين الله لأن مفيش نتيجة ده الباطل أقوى مني ده الواقع ده أنت ما تعرفش بيأكيده إزاي المكر فين هتجد إن أنت مجهودك ضعيف وعلى طول الطريق لو حسبتها كده هتجد إن لو الأنبياء حسبوها كده ما حدش فيهم كان اشتغل لله إن بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فرد كيف تحول الفرد إلى 120 ألف صحابي في حجة الوداع طريق يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حسبها أصنام طب وانا هدى أصنام على الكعبة دي إزاي وبعدين الواقع انتوا عارفين شايفين الكفار فين ده ناس مش قابله حتى تسمع كلامي وبعدين القبائل اللي حول العرب طب النظام الاجتماعي طب النظام الاقتصادي طب الربا طب الفحش طب الزنا طب هعمل طب الظلم طب هكلم الناس دي في ايه ولا في ايه لو كان حسبها كده ما كانش يكمل وكذلك نبي الله موسى وكذلك نبي الله سليمان وكذلك الانبياء قال وما انت عليهم بجبار ان ربنا سبحانه وتعالى مدح يحيى عليه السلام انه ايه لم يكن جبارا لم يكن يشبه الناس على إرادته طب يا إرادة سيدنا يحيى كانت حلوة ولا غير حسنة يعني هل كانت إرادته إرادة دين ولا إرادة يجيبوا له مثلا أصول و- وشهوات هو نبي الله سبحانه وتعالى آتاه الحكم صبية يعني كان صبي وكان عنده من الحكمة والفهم والعلم ما به يقود ويسود ومع ذلك ربنا زكاه بأنه إيه لم يكن جبارا عايزين نقف مع كلمة لم يكن جبارا عايزين نتخلص من حب الإيه التسلط إن أنا ما بقاش متسلط على الناس إن أنا ما بقاش رابط كلامي على الناس بإيه بأنهم ينبغي أن يسمعوا الكلام وإن لم يسمعوا الكلام فإني أعاديهم عليك أن تستمر مرة وراء مرة وراء مرة وراء مرة حتى تموت وأنت تجتهد في دعوة الناس إلى الله وما أنت عليهم بجبار وللجهاد موطن آخر قال عصية ولم يكن جبارا عصية يعني إيه عصية يعني إيه عصية يعني شديد العصيان يقولوا يعني هو كان قليل العصيان فربنا نفع عنه ان هو شديد العصيان يقول لا لا هو لم يعصي لم يكن عصيا اصلا لم يكن يعصي مطلقا كان على امر ربه في كل احواله كان رفيقا بالناس ذو حنان صاحب حنان صاحب حلم صاحب قيم صاحب علم وحكمة طيب اللي ربنا زكاه كل هذه التزكيات نهايته كانت فين يعني انت متوقع ان حد الله سبحانه وتعالى زكاه كل هذه التزكية وذكر من صفاته الجميلة كل هذه الصفات متوقع بقى ان النهاية تكون ان سيدنا يحيى كان قتل كل المشركين وانتصر تفاجئ ان سيدنا يحيى مات مستضعفا ايه ده مات مستضعف ازاي ازاي مات مستضعف روايات بقى كثيرة من بني اسرائيل لن اترك لها الان مسألة ازاي ان هو يقولوا ده مات مقتول و إيه إيه إيه إيه ومات زكريا مقتول وكيف قتل يحيى وقدمت راسه لامراه بغي قصه طويله كده من روايه بني اسرائيل عن قصه نبي الله يحيى لم ياتي بها خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك إيه إيه لا نصدقها ولا نكذبها لكن لنا وقفه ان الله سبحانه وتعالى قال وسلام عليه يوم ولد قبل ما نتكلم على موت نبي الله يحيى هنذكر دعوة نبي الله يحيى الله سبحانه وتعالى زكى يحيى عليه السلام في أنه نبي سيد حصور حنان صاحب حنان صاحب بر صاحب تقوى لم يكن جبارا عصية وهتيجي نشوفه هتشوفوا ازاي الصفات دي ورا بعضها متتالية أنه لما زكى نفسه لما أوتي الحكمة والعلم زكى نفسه فلما زكى نفسه أصبح تقيا فلما كان تقيا كان أول ما فعله أنه برا بوالديه أنه اجتهد في أداء حقوق العباد وكان أحق العباد عليه الأبوين ثم بعد ذلك في معاملة الناس لم يكن جبارا عصيا إيه إيه كلها صفات مدح النبي الله يحيى الترمذي يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله يحيى يقول طبعا سيدنا يحيى كان معاصي للنبي الله عيسى ابن مريم قال ان النبي صلى قال رواه الترمذي وغيره عن حارث الاشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات الحديث في المسند وصحيح أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن النبي عليه السلام بيحكي قصة عن سيدنا يحيى ودخل فيها سيدنا عيسى إيه القصة ديت أول حاجة النبي عليه السلام بيقول إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ربنا أمر بحاجة خمس كلمات خمس أوامر شرعية أمره أن يعمل بهن يبقى أول وظيفة للدعاة إلى الله أو لأنبياء الله هي هو إيه هي ان هم يعملوا بما يقولون اقامه الدين يبقى قبل ما تبلغ الدين رقم واحد انك انت تعمل ايه تعمل انت بيه قبل نشره اقامته ان يعمل بهن قال ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن وإن عيسى ابن مريم قال له إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل يعملون بهن فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم هنا دخل طرف جديد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي إن عيسى ابن مريم قال لسيدنا يحيى ربنا أمرك بخمس كلمات قال له إيه قال له ربنا أمرك بخمس كلمات إما أن تعمل بهن وإما أن أما أن آمر أنا بني إسرائيل أن يعملوا بهن أنا عايزك بس تتخيل العلاقة ما بين اللي شغالين في الدين كانت عاملة إزاي نبي من الأنبياء يتعامل مع نبي من الأنبياء الاثنين مبعوثين إلى قوم ينزل عليهم جبريل عليه السلام هل طلع سيدنا عيسى عمل كتاب عن سيدنا يحيى ازاي ان انت ربنا امرك وانت ما نفذت او انت ما, ما تاخرت في الرساله ذهب اليه ينصحه نصحا مباشرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان عيسى ابن مريم قال ان الله امرك بخمس كلمات بخمس كلمات تعمل بهن وتامر بني اسرائيل يعملوا بهن فاما ان تامرهم واما ان امرهم قال له لو انت ما بلغتش انا هبلغ شوفوا ال ال كيف كانت العلاقة والانسجام كيف كان الاتفاق والتعاضد كيف كان التعاون والتناصح حتى بين أنبياء الله الصالحين رحم الدين رحم عالي إن يا جماعة الأنبياء إخوة لعلات في حاجة اسمها رحم الدين يعني ايه رحم الدين يعني بيني وبين اللي شغال في الدين رحم اسمها رحم الدين اسمها أخوة الدين اسمها التعامل بمقتضى هذا الدين لأجل عاملين لهذا الدين رحم إذا أمرنا أن نصل أرحامنا فإن هذه رحم ينبغي أن توصل وينبغي أن تحفظ سيدنا عيسى وسيدنا يحيى بيتعاملوا بمقتضى هذه هذه الرحم أو هذه العلاقة الطيبة بين العاملين للدين فقال له أنا ربنا أمرني أن أنا أتكلم فإما أن تتكلم وإما أن أتكلم والله والله العظيم المقطع ده من الحديث محتاج لوحده درس نقعد فيه كده نشوف ايه نعمل بقى ايه ذكر ذكر المتقابلات الموعظة الحسنة نجيب بقى الواقع وشوفوا بقى ده قال ايه على فلان وده قال ايه على علان ونشوف كيف كانت هذه العلاقات الطيبة بين العاملين للدين فقال يحيى عليه السلام سيدنا يحيى بيقول لسيدنا عيسى قال له ايه قال انك ان سبقتني او ان تسلكني بها خشيت ان اعذب او يخسف بي خشيت ان اعذب سيدنا يحيى بيقول له انا خايف اتعذب اتعذب ليه يا محمد اتعذب عشان نتاخر عن البلاغ بخمس كلمات سيدنا يحيى خايف انه يتعذب عشان تأخر عن البلاغ بخمس كلمات يعني تأخير العمل للدين مجرد التأخير نبي من أنبياء الله قال أخشى أن أعذب أو يخسف بي خايف أن الأرض تتخسف بي أتخسف فيك ليه هل قام بكبيرة من الكبائر هل فعل شيء حرمه الله هيخسف فيك هتعذب لأجل أنك تأخرت عن خمس كلمات وجاءك من ينصحك بها قال فجمع النبي عليه الصلاة بيحكي يقول فجمع يحيى الناس في بيت المقدس أنا عايز بس أقول لكم قد إيه العمل للدين مهم وقد إيه العلاقات بين العاملين للدين مهمة وقد إيه إن الباطل أو إن الشيطان مقصده الرئيسي هو التفريق بين كل من يعمل لدين الله نوع صام يقول أن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم يعني الشيطان يأس أن هو يتعبد لكن قال لك عندنا حل هدف واقعي واضح ايه هو ان يحرش بين المسلمين والتحريش بين المسلمين معناها تنازع والتنازع معناها فشل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اصبحت كانت ريح اصبحت ايه اصبحت إيه موجهة تجاه بعضها البعض ان الان عدم فهم ذلك يؤدي الى ان كثير من الجهود المهدده جهود كتير قوي مهدده ليه ده بيرد على فلان وده بيشتم فلان وده بي بيعقب على فلان في ايه اصبحنا نعيش كثير من المعارك الوهميه تحت زعم ناصر يا عم ده ده مش عدوك ده معاك هن عدوك هناك يقول لك اول حاجه نعملها نقضي على هؤلاء الايه اه المنافقين الضلال الجهلاء المبتدع خمسين بقى عندك في مصطلحات كتير كده مسقوقه كده ايه كل واحد له شويه مصطلحات لازم ايه يسير عليها تحت زعم التجديد والاستناره و تعليم ونشر العلم الصحيح بدل العلم المقصور خمسين برضه حجة نبي الله يحيى ونبي الله عيسى بينهم علاقات ينبغي أن نتعلمها رقم واحد النصح سيدنا عيسى ذهب إلى يحيى مباشرة ما عملش فيه ما شهرش بيه ما راحش قال لك نكسب بوند انا اطلع ويبقى انا كده احسن مطلقا قال ان الله امرك بخمس كلمات تعمل بهن وتامر بني اسرائيل يعملون بهن فاما ان تامرهم واما ان امرهم قال انك ان تسبقني بهن خشيت ان اعذب او يخسف بي نبي من الانبياء يخاف ان يخسف به بسبب التاخر عن نصره دين الله لوقت قليل فما بالنا نتخاذل عن نصرة الدين ولا نعتبر ذلك عن يعني نوع من أنواع الواجبات علينا اللي هو أنت تبقى عارف أن أنت عليك مهمات دينية لما أبقى بقى كده إيه أبقى نشيط لما أبقى فوق لما أصحى لما أحس أن أنا ديني أعلى شوية ما بالنا نتأخر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بالنا نتأخر عن الدعوة إلى الله ما بالنا نتأخر عن الإنفاق ما بالنا نتأخر عن إقامة أوامر الله ما بالنا نتأخر عن النصيحة ما بالنا نتأخر عن البذل والجد لله سبحانه وتعالى قال شوفوا بقى سيدنا يحيى عمل ايه هذه كانت من الملامح التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى عليه السلام نوع سلام بيحكي لنا عن قصة من قصص أنبياء بني إسرائيل قال فجمع يحيى الناس في بيت المقدس اللهم فك أسر البيت المقدس وأهلك اليهود الملعين ومن ولاهم سيدنا يحيى بيقول أو النبي عليه الصلاة بيحكي عن يحيى بيقول فجمع يحيى الناس في بيت المقدس مين اللي جمع الناس؟ ايه ده, ده الشيخ هو اللي بيدعو الناس هو اللي بيجيب الناس هو بيلم الناس ولا كان في ناس بتجمع هو نفسه اللي نزل راح جاب الناس هو نفسه اللي نزل كلم الناس قال حتى امتلأ أي امتلأ البيت وقعد الناس على الشرفات ان بقى المسجد مليان والناس كمان بره الايه المسجد فوعظهم سيدنا يحيى ذهب إلى الناس فردا فردا حتى يجتمعوا في بيت الله ثم صعد على منبره حتى يراه الناس ثم بدأ يتكلم أمام الناس فوعظهم ذكرهم بربهم بالجنة والنار ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن قال لهم ربنا أمرني أن أنا أعمل وأن تعملوا انظروا إلى هذه اللغة الجميلة في الدعوة إلى الله إنما بنتكلم مع الناس نتكلم بإيه بإن إحنا أمرنا مش إن أنتوا مقصرين لا لا لا مش أنتوا دي ما تقولش أنتوا قول إحنا قال إن الله أمرني أن بخمس كلمات أن أعمل بهن لهم أنا مأمور ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قال له قل لهم إن أنا خايف من عذاب ربنا نبي يذهب إلى الناس يقول لهم أنا أخاف مما تخاف أخاف من عذاب ربي وأمركم أيضا أن تخافوا وأنتم أيضا من عذاب ربي فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا وأمركم أن تعملوا بهن أولاهن أول حاجة خالص هندعو الناس إليها وهو دعا الناس إليها كانت إيه؟ تفتكروا كانت إيه؟ خلاف المستمر أولويات الواقع وأولويات الشارع كنا بنتناقش فيه امبارح صح؟ يقول لك أولويات الشارع التوحيد الصلاة هذه أولويات أنه علينا إذا أردنا أن ندعو الناس جاي لك واحد مسلم جديد هتكلمه في إيه أول ما هتكلمه هنكلمه في إيه هتكلمه في الدين في إيه في الدين قال خذ هذا الكتاب وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول حاجة تكلمه في التوحيد كلموش في الفروع اه الجواز بقى وصلت عندكم بنتجوز واتطلق واحنا عندنا بنتجوز اربعه يا عم كلمه في التوحيد جواز ايه وطلاق ايه دلوقتي واحد ما بيصليش وبيشرب سجاير هتكلمه في السجاير يا عم كلمه في الصلاه هذه اولويات للشارع مختلف عن اولويات الواقع طبعا حضرتك الواقع اللي ما بيتكلمش في الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي يبقى ده ما بيفهمش حاجة فطبعا اللي مهتم بالجهاد يبقى اللي ما بيشتغلش في الجهاد يبقى ما بيفهمش حاجة اللي مهتم بالأصول اللي ما بيتكلمش بالأصول يبقى ما بيفهمش حاجة اللي بيتكلم اللي بيهتم بالفقه اللي ما بيتكلمش في الفقه ما بيفهمش حاجة اللي بيتكلم في التفسير ما بيتكلمش في التفسير ما بيفهمش حاجة معايير خاصة ضئيلة يصنف عليها الناس ويقيم عليها الناس غير معايير العامة للشارع ان سيدنا يحيى اول ما بدا والذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يامركم ان الله يامركم بخمس كلمات اولاهن اول حاجه فيهم هي ايه ان تعبد ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هو الشرك والتوحيد يا جماعه دي مساله مهمه مهمه محتاجه ان احنا نتكلم في الشرك والتوحيد والشرك ولا خلاص يا عم احنا مسلمين اهو محتاجين نتكلم في توحيد الشرك اه محتاجين نتكلم في توحيد الشرك يقول لك يا عم ما احنا هنتكلم في توحيد الشرك ليه الناس موحده الناس موحده وبتلتكم مظاهر الشرك تستغيث بغير الله وترجو غير الله وتعبد غير الله وتحلف بغير الله وتعظم غير الله وتحكم وتتحاكم الى شرع غير شرع الله وتأتمر بغير امر الله وتسجد لغير الله وفي الاخر كله بيخش المسجد ابراهيم عليه السلام سيدنا ابراهيم الخليل يقول واسلمني وبني ان نعبد الاصنام سيدنا ابراهيم يخاف من الشرك يدعو ربه ان يموت على التوحيد سيدنا يعقوب يوصي بنيه بايه بالتوحيد يا جماعة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ان نهايتك على الشرك والتوحيد مصيرك الابدي على الشرك والتوحيد بيعلق التميمة ومعتقد انها تجلب الحظ يحلف بغير الله النبي صلى الله يقول من حلف بغير الله فقد أشرك يقول لك والنبي ورحمة بص وراس جدك فلان يا عم أي حاجة بيحلف فيها إلا الله قول لا إله إلا الله محمد رسول الله يا عم قول لا إله إلا الله إنك تراعي ألفاظك وأفعالك وأقوالك وأحوالك قال أول حاجة قالها سيدنا يحيى لما جمعهم في بيت المقدس كلمهم عن ايه ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا طب الناس يا جماعه اللي دخلت المسجد بيت المقدس دي تفتكروا كانوا مسلمين ولا كفار قاعدين في المسجد يعني قال وإن مثلا من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق وقال هذه داري وهذا مالي فاعمل وأدي إلي فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده واحد عنده عبد اشترى هذا العبد من خالص ماله العبد بيعمل وبيدي فلوس لمين لواحد تاني فقال فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك مين يحب يكون ده عبده حد الله خالقكم الله رازقكم الله مدبر أمركم الله الذي جعلكم بعد أن لم تكونوا موجودين خلق لكم سمعا وأبصارا وأفئدة رزقكم من الطيبات هداكم ثم بعد ذلك تشكو غيره وتستغيث بغيره وتدعو غيره وتتحكم إلى غير أمره ثم بعد ذلك تتكبر على أمره فيكم يرضى ذلك قال وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا يبقى أول حاجة أو أول أمر من الأوامر الخمس كلمات كانت إيه توحيد توحيد يا جماعة ده حاجة عظيمة جدا جدا جدا جدا فوق ما نتخيل أنه علينا أن نتعرف إلى الله أن نوحد الله أن نكثر من ذكر الله ألا نشرك بالله شيئا لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته إنك مش بتعتقد إن ربنا رحمن تعتقد أنه لا رحمن إلا الله مش بتعتقد إن ربنا رزاق بتعتقد أنه لا رازق ولا رزاق إلا الله مش بتعتقد أن ربنا الحكم الحكيم لا لا لا أنه لا حكم إلا الله وأنه لا, يح... لا يحكم إلا الله وأنه لا شيء في الكون إلا بإذن الله اللي هو توحيد الأسماء مش إنك بتؤمن بأن له أسماء أنت بتؤمن بتوحيد هذه الأسماء أنه لا عليم على الحقيقة إلا الله يقول لك أصل في نظرية بتقول بقول لك ربنا بيقول والله العليم الخبير فإذا تكلم الله فليسكت الجميع ولينصت الجميع ولا ينبئك مثل خبير انك يكون انتمائك لله اكثر من انتمائك لمن يعطيك لانك تعلم ان الذي لا يعطي الذي يعطيك لا يعطيك الا بامر الله يقول لك اصل الوظيفه هتضيع ما تضيع الذي اعطاك هذه الوظيفه هو الله اصل المصلحه مش هتتقضى ما ان شاء الله ما اتقضت الذي يجري لك رزقك هو الله اصل انا امني هيضيع هتسجن ما تتسجن الامن من عند الله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون من اسماء الله المؤمن الذي يؤمن عباده المهيمن الذي يقدر على كل شيء التوحيد أمر في غاية الأهمية وعدم الكلام في التوحيد إشكال وترك الأمر إن أمر التوحيد يمارس زي أمر الفيزياء والكيمياء ده تخريف إن الغاية من خلق الإنسان بل الغاية من خلق السماوات والأرض أن يوحد الله تقوم ممالك وتهلك ممالك تقوم أنظمة وتسقط أنظمة لكن الغاية الأولى التي لأجلها خلقت السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إن الغاية من خلق الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون إلا ليسجدون ثم الحاجة الثانية في أولويات الشرع في الدعوة إلى الله قال وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا إذا صليتم لا تلتفتوا إن إحنا نصلي صح رحنا نصلي مرة عند شيخ الظهر فقعد يصلي الظهر ساعة إلا تلت بيقعوا براحتهم وبيسجدوا براحتهم صلى بقى تحس ان انت ايه تحس ان انت قايم من الصلاه كده ايه يعني اول مره اصلي الدور ده حلو تحس ان فعلا الصلاه تنهاك عن الفحشاء والمنكر تفكر وتتفكر تراجع اياتك كلها نصلي امركم بالصلاه فإذا صليتم فلا تلتفتوا يعني لو أنت بتصلي ما تفكرش في حاجة تانية حاول تركز في الصلاة هذه الصلاة هي العلاقة بين العبد وربه حاول تركز أنت بتصلي واقف من إيد مين بتكلم مين عندك مشكلة مع فلان اللي هو مصيره بيد الله وخايف من فلان اللي هو مصيره بيد الله وعايز حاجة اللي هي بيد الله الذي عنده خزائن السماوات والأرض ركز وحد جهدك وحد وجهتك السجود لله إكرام السجود لله معرفة الطريق يريد الشيطان أن يضل الإنسان عن السجود لله يريد الشيطان أن يهين الإنسان ولا إهانة أعظم من أن يسقط من عين ربه الرحيم الحليم ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كل هؤلاء يسجدون لله وآخرون وكثير حق عليهم الضلال ومن يهن الله فما له من مكرم هؤلاء أهينوا لماذا أهينوا لما لم يسجدوا لربهم لم يصلوا لربهم لم يمرغوا وجوههم في التراب لربهم لم يخضعوا ويذلوا لربهم وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا وانت بتصلي ما تبقاش قاعد تبص يمين وبعد كده تبص شمال وبعد كده تبص في السقف شويه وبعد كده هو فلان جه وبعدين هو موبايلي معايا طب مفتاح العربيه فين؟ طب إيه انا حطيت الجزمه هنا ولا هنا؟ صلي ركز حاجتك كلها قبل ما تصلي هنصلي نصلي فلا تلتفتوا تبقاش بتصلي وعينك زائغه أن تنظر محل سجودك أو تنظر إلى أمامك وتثبت بصرك أن تفكر فيما تقول أن تتكلم مع ربك فإن الله ينصب وجهه تجاه عبده في الصلاة أنت بتقول وربنا سبحانه وتعالى يرد عليك فإذا قال الرحمن الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إيه ده أنت تتكلم مع ربك فما بالنا أن نتكلم مع ربنا ثم نلتفت يمينا وشمالا قال فإذا صليتم قال فصلوا أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا شوفوا يا جماعة الحاجات اللي احنا أمرنا بها قال وأمركم بالصيام سيدنا محمد قال للصحابة بني الإسلام على خمس واحد جاي بيقول له أنا عايز أسلم أعمل إيه قال له بني الإسلام على خمس قال له عايز تسلم الإسلام له خمس أعمدة أصلية في بعد كده بقى حيطان وأسقف وجدران وذروة سلام لكن في خمس أعمدة إيه أصلية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ما استطاع إلى ذلك سبيلا سيدنا يحيى يأمر قومه بخمس كلمات إيه هما؟ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا رقم اثنين صلوا رقم ثلاثة الصيام ايه ده يعني هو الصيام كان موجود من ايام سيدنا يحيى لا لا ولا قبل يحيى قال وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صورة فيها مسك واحد قاعد في وسط ناس وهو الوحيد اللي معاه عطر والعطر ريحته طالعه فالناس قاعدة شم ريحة حلوة كلهم قاعد ايه يبص نفس الراجل ده يقرب منه شوية عشان يشم أكتر نفس الراجل يقرب منه عشان يديله حتة قال وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صورة فيها مسك ومعه عصابة كلهم يعجبه أن يجد ريحها شوفوا الناس بت- بتقرب من من صاحب الريحة الطيبة ازاي فكما أن الناس تقترب من هذا الرجل وتفرح بوجوده فإن الله أفرح منكم بهذا الصائم قال وإن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك يعني إيه خلوف الصائم فم الصائم أطيب من عند الله من رائحة المسك يعني رائحة المسك عندكم مقربة مقدمة الريحة خلف يعني جاء بعد الريحة اللي بتخلف الجوع في الفم هذه الرائحة التي يكرهها الناس يقربها يقرب الله صاحبها أكثر من تقريبكم لرائحة المسك الصيام الصيام وجاء الصيام تقوى لعلكم تتقون وبالذات في الزمن ده الذي انتشرت فيه الشهوات وأصبح للشهوات من يؤصل لها من كان زمان الناس عارفه ان الشهوات حرام دلوقتي بقيت بتلاقي شيخ بيقول لك ايه وفيها ايه فيها ايه لما تلبس كات وفيها ايه لما تعمل عاده سريه وفيها ايه لما حاجات كتير كده م- مش يعني الواحد ينأى بنفسه يعني يذكر مثل هذا ان صيام ان نكثر من الصيام قال وأمركم بالصيام ثم قال وأمركم بالصدقة إيه ده يا جماعة يعني سيدنا يحيى جمع الناس عشان يقول الحاجات دي بس يعني مش هيطلع يجاهد مثلا مش هيروح يهد مثلا مملكة من الممالك خايف ان هو لا يبلغ هذا الكلام فيعذب او يخسف به فقط على خم... على هذه الكلمات الخمس توحيد صلاة صيام صدقة وخامسهم ذكر الله فين المهم فين الصراع هذه هي المهمة التي يريد الإنسان أن يشغل أن, يش... أن يريد الشيطان أن يشغل الإنسان عنها بصراعات جانبية كثيرة ان الغايه من التمكين في الارض هي الذين ان مكناهم في الارض ايه عملوا ايه اقاموا الصلاه جعلوا الصلاه بيئات وصروح اقاموا الصلاه رفعوا الاذان جعلوا الصلاه مقامه بين الناس ظاهره واضحه جليه يعني هم قعدوا يقاتلوا ويعملوا مشاكل ويجاهدوا عشان في الاخر اول ما ممكنوا عملوا ايه واتوا الزكاه اقاموا امر الله سيدنا يحيى قال وامركم بالصدقه خد بالك كلمه ايه امركم لما بتقول لواحد يا دي قوم صلي يقول لك انت بتامرني هي اسمه الامر بالمعروف اسمه كده يقول لك بس اسلوبه مش كان المفروض يحكي لي الاول قصه كده من اول سيدنا ادم لحد دلوقتي وبعد كده يبقى ي... يبقى يقول لي قوم صلي حتى ممكن يختصر شويه يحكي لي من اول سيدنا ابراهيم لحد دلوقتي وانا ماشي هقبل اللي هو يقعد معايا ثلاث سنين الاول يصاحبني ويحبني ويعزمني وبعد كده بعد ثلاث سنين يقول لي ايه مش مصلي بقى امركم امر ونهي من أين جاء هذه جاء بهذه السلطة التي بها يأمر الناس من الله الأرض أرض الله والعبيد عبيد الله إنك عبد بتتكلم ليه لأن ربنا أمرنا أن نتكلم بس أنا مش وافق ما حضرتك مش لازم توافق إن الله يأذن لك قال وأمركم بالصدقة وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو واحد مأسور وقاموا إليه فأوثقوا يده إلى عنقه فقال هل لي أن أفدي نفسي منكم فجعل يعطي نفسه القليل والكثير ليفك نفسه منهم إن يا جماعة اللي بيتصدق ده بيتصدق عشان يعتق رقبته ربنا سبحانه وتعالى قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة إيه العقبة اقتحم العقبة إزاي يقول لك في عقبات محتاجة مسايسة سياسة وفي عقبات محتاجة اقتحام ما ينفعش معاها معالجة هتقعد عشر سنين تعالجها وفي الآخر خالص يا تقتحم يا ما تقتحمش أول اقتحام العقبة فك رقبة وأولى الرقاب بالفكاك هي رقبتك أنت هي رقبتي أنا إن أنت تفك رقبتك أنت من النار إن واحد يعتق رقبته من النار لله كل ليلة في رمضان عتقاء يعني ايه عتقاء يعني بيعتق من النار طب ما هو داخل النار اصلا معناه ان يعني ايه اتعتقت يعني انا كنت مربوط ثم اعتقت ان النفقة تطفئ غضب الرب النفقة وسيلة هل يا جماعة النفقة مال فقط انت هتناموا بقى شكلكم كده هتنام يا صاحبي النفقة هل النفقة مال فقط مال فقط يا شيخ باسل امال ممكن انفق من ايه تاني ايه ايه اهو الابتسامة صدقة بضع احدكم صدقة الوقت صدقة الذكر هيجي معانا الذكر حقنه ايه تاني صدقة ربنا قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله قال ومما رزقناهم ينفقون من كل ما رزقك الله أنفق انك تنفق من عقلك ما يبقاش الوقت اللي انت هتديه للدين هو الوقت الفاضي اللي ملوش قيمة عندك اللي هو انا خلصت مذاكرة وخلصت شهواتي وخلصت طلباتي وفي الاخر خالص بقى ايه عندي ساعة فاضية كده ممكن ايه نقرا فيها قرآن بجد والله ان تعطي لربك افضل ما عندك ان تعطي لربك افضل وقتك وافضل رأسك وافضل مالك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ما تبقاش الحاجة لما تبوظ وتتقطع وتترقع وبعد كده تقطع تاني يقول لك ما طلعها لله يعني طلع ساكت هقول لك يعني بص مات من 30 سنه ويقول لك طلعه يمكن حد ينتفع حد ينتفع بايه قال ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه اللي هو هات يا عم الساعه دي طلعها لله اطلع ساعه لله لازم الساعه تكون مكسره وشاشتها بايظه ويقول لك ايه خدها صلحها وطلعها لله لو انت بتديها له مش هياخدها لو هو مغمض اللي هو ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه اللي هو مغمض لا تنفق من الخبيث انما انفق من خير مالك لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال الصحابية والله وإني لا أعلم أن خير مالي خير مالي يعني عندي خمس حتت أراضي أحسن حتة أرض أحسن أرض عندي ده إيه وأعلم أن خير مالي بيرحاء فهي لله احنا النهارده مش هنتكلم على الانفاق في زمن يقول لك انت هتدي للناس ليه ادي للناس عشان ربنا يقبلك عشان تعطي رقبتك من النار الناس ما تستحقش وانت مالك تستحق ولا ما تستحقش انت بتقيمه على الاستحقاق على الفقر ولا معاملتك يقول لك اصل انا بقابله في الشارع هو بيكشف في وشي هو حضرتك احنا يعني لازم عشان تديه لازم يكون بيبتسم في وشك شرط غريب قوي اذا كان فقير ويستحق فاعطيه قال وامركم بالصدقه ممكن برضه الصدقه ناخد فيها ايه نعدنا بكاف الصدقه في الانفاق قال وامركم بذكر الله يبقى سيدنا يحيى يا جماعه جمع بني اسرائيل في بيت المقدس والناس على الشرفات ثم خطبهم ووعظهم فإذا به يكلمهم عن التوحيد ويكلمهم عن الصلاة ويكلمهم عن الصيام ويكلمهم عن الصدقة ثم يكلمهم عن ذكر الله كلمهمش عن الظلم ليه ما كلمهمش عن معركة الشيطان ليه أكيد هيكلمهم لكن القضية ان احنا عندنا اولويات في الشرع اولويات في ترتيب مش معقول هيساوي ما بين العالم والجاهل لما تيجي واحد يجي يكلم عالم مش هينفع يبقى لغة الخطاب مع العالم زي مع الجاهل مش هينفع تبقى لغة الخطاب مع المسلم الجديد زي مع الكافر زي مع المسلم اللي بقاله عشر سنين ملتزم في وسط الكتب أننا ينبغي علينا أن نرتب ماذا نحب أو ما الذي نقوله ولمن أنت بتكلم مين وتقول له إيه مش كل الناس زي بعض ومش كل الدرجات زي بعض هناك أولويات لكل فئة هل اللي هيخاطب مجموعة نساء منتقبات زي اللي هيخاطب مجموعة نساء متبرجات زي اللي هيخاطب مجموعة نساء كافرات هل اللي قاعد في المسجد معه مجموعة من الناس تسمع تسمع له ذهبت أو أتت إلى المسجد لتسمع عن الله زي اللي نازل على القهوة أو نازل في خمارة يكلم الناس هل اللي بيحضر درس الفجر الفجر بالذات زي اللي بيحضر درس في أي وقت ثاني أن هناك أولويات للخطاب على الواقع على الشرع على الأفراد على المرحلة ان كلام الاطفال غير الكبار غير الشباب سيدنا يحيى نقل ذلك عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وامركم بذكر الله وان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره واحد يا جماعه عدو بيجري وراه مجموعه بلطجيه بيجري وراه واحد في الشارع يمين وشمال وقاعدين يلفوا يمين وهو يريد أن يفر يخاف على نفسه يخاف على حياته يخاف على حريته فجأة وجد حصنا دخل فيه ايه الحصن ده بقى ذكر الله ان الله يحمي من يذكره ان الله مع من يذكره قال وانا معه اذا ذكرني قال حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه يبقى يا جماعة الحرز عشان كده لما الشيخ عمل كتاب فيه أذكار سماه إيه؟ سماه حصن كتاب اسمه حصن المسلم يعني أنصح الإخوة جميعا إن إحنا إن شاء الله المرة القادمة نوزع حصن المسلم إن حصن المسلم كتاب أذكار كتاب أذكار يسمى حصن ليه؟ لهذا لهذا الذي قاله يحيى عليه السلام وقاله النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ان الذكر حصن حصن حصين لا يكبق فيه العدو الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى عليه السلام قال أموكم بذكر الله كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى على حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله يا جماعة عايزين نحدد أعداءنا مين عدوك مين عدوك مش زميلك اللي معاك في الشغل مش صاحبك اللي انت تتنافس معاه على شيء مش أخوك المسلم اللي بيسجد لله بجانبك في نفس المسجد عدوك الشيطان وجنود الشيطان الذين يعملون لصالح الشيطان ده عدوك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر قصة يحيى عليه السلام بأنه يأمر بخمس كلمات وكانت هذه أعمال فردية ليه أعمال فردية يا جماعة لأنها رسالة قومية يعني يحيى عليه السلام أتى إلى قومه بعث فيهم احنا قلنا الأنبياء منهم من بعث إلى أسرته زي سيدنا آدم ومنهم من بعث إلى قومه زي معظم الأنبياء ومنهم من بعث إلى العالمين وهو النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا يحيى كان وظيفته أن الناس تبقى مؤمنة كأفراد فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرح ذلك لأصحابه قال وأنا أموكم بخمس يبقى احنا كده هنؤمر بإيه بعشر الخمسة بتوع سيدنا يحيى احنا مأمورين بيهم اللي هم التوحيد ثم الصلاة وأهمية الصلاة ثم الصيام ثم الصدقة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال وأنا أمركم بخمس لأن الإسلام جاء بخمس أخر تضمن بقاء هذا الدين وتضمن بقاء هذه الأمة الإسلام جاء بتشريع يختلف عن تشريع الأفراد إلى تشريع المجتمعات الإسلام ما هواش كان دين فقط انك انت تصلي وتصوم وبس لا انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقيم مجتمعا على الدين فقال وانا امركم بخمس وتتعجب من هذه الخمس التي امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها قال وانا امركم بخمس الجماعه والسمع والطاعه والهجره والجهاد في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انك تبقى بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتذكر الله موحدا بربك هذه جزء من رسالتك لكن هناك جزء اخر ان تجتمع مع المسلمين يقول لك العلماء اختلفوا يعني ايه الجماعه على اقوال شرح الحديث في الترمذي قال الجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنقل لكم سريعا أقوال العلماء في نقل الجماعة على خمسة أقوال الكتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لهبة الله اللالكائي بيقول الجماعة لما وردت في نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقع الخلاف بين العلماء في تحديد المراد بالجماعة إلى عدة أقوال حصرها الشاطبي هو نقلها عن الشاطبي في خمسة أقوال الأولى أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام مجموعة من المسلمين السواد الأعظم من أهل الإسلام اسمهم جماعة المسلمين الثانية أنها جماعة العلماء والمجتهدين يبقى أنت هتلزم إما السواد الأعظم من المسلمين لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة وإما جماعة العلماء والمجتهدين والثالث أنها الصحابة على الخصوص أن تلزم نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله قول ابن مسعود أنت الجماعة ولو كنت وحدك أن الجماعة هنا الذين التزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورابعهم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر والخامس السواد الأعظم من المسلمين الذين اجتمعوا على أمير يقول لك لو جماعة ولهم أمير يبقى دول اسمهم جماعة أو لا ده الجماعة اللي هي علماء المسلمين أو لا ده الجماعة اللي هي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاهد هل هم العلماء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلم الذين أهل السنة الذين يجتمعوا على إمام في فرق يا جماعة من الجماعات اللي احنا بنشوفها الآن الجماعات الحقيقية جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا دي اسمها إيه إيه إيه دي مش مش المقصودة بجماعة المسلمين هنا يعني ده مش الحديث اللي النبي عليه الصلاه قالوا عشان احنا يبقى دي جماعه فلان يبقى احنا اهل السنه والجماعه لا لا, لا. هذه جماعات حقيقيه زي ده نظم اجتماعي زي مجموعات وجمعيات ومؤسسات ودول هذه ليست جماعه جماعه المقصود بها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه عايز يقول لنا يريد ان يقول لنا نقطه اننا لم فقط باقامه الشرع كافراد إنما أمرنا أن نقيم للدين مجتمع يجتمع الناس عنده ويهاجروا إليه ويجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى من خلاله وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا النظام النظام الإسلامي كدولة كمجموعة كنظام اجتماعي كنظام اقتصادي يوازيه أنظمة زي نظام العلماني نظام الدولة الحديثة الآن كان يوازيه قبل ذلك أنظمة زي نظام الفرس أو نظام سياسي عند الروم هذه الأنظمة التي لما هزم المسلمون اجتاحت بلادهم مختلفة تماما عن تصورات الشرع التي أمرنا بها إنما السلام يقول للصحابة وأنا أمركم بخمس أولها الجماعة أنك تلزم نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيسموهم السلف الصالح مين السلف الصالح فلان سلف لفلان يعني قبل فلان وفلان سلف لفلان يعني قبل فلان في مصطلح اسمه السلف الصالح مسقوق عبو العصور تجده في الكتب بيقصدوا ايه بالسلف الصالح السلف الصالح اللي هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم نوصا قال خير الناس قرني يعني خير مجموعة اجتمعت في واقع واحد وليس ذلك معناه أن كل فرد فيهم أفضل ممن سواه من سائر الأجيال إنما مجموع هؤلاء قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللي هم بيسموهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين بعض أهل العلم ألحق بهم وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والبعض قال لك لا انا هقف عند الحديث هو قال ثم الذين يوم ثم الذين يوم والقرن مش 100 سنه قرن لغه 100 سنه انما القرن كما هو متعارف عليه قرن قصدي اصطلاحا الان هو 100 سنه لكن القرن كما هو متعارف عليه عند اهل اللغه انه جيل فانا هم الافضل الناس جيلي ثم الجيل اللي بعده ثم الجيل اللي بعده هذه ثلاث الاجيال بيسموها ثلاث اجيال الخيريه او المفضله بيسموهم السلف الصالح الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وأموكم بخمس رقم واحد إيه الجماعة أن تلزم نهج النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه بس الجماعة لا في نظام يا جماعة ما كانش موجود قبل الإسلام أصلا عند العرب عند الاجتماع العرب زمان ما كانش في حاجة اسمها واحد بيطيع حد يعني ما فيش حاجة اسمها واحد يسمع كلام حد اسمع كلامه ليه هو أحسن مني في إيه فلما جاء الإسلام وضع أنظمة ولم يكن ذلك معروف عند العرب النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى عبد الله بن جحش على أصحابه قالوا لا احنا مش هنطيع حد نطيع مين طيعوا ليه أصلا قال لهم ده قائد السرية وأسمعوا له وأطيعوا فبدأوا بقى اسمع ونطيع يعني نعمل ايه يعني مش هسمع انا واطيع فنزل قول الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم ان النظام ال... السياسي أو نظام الجيش عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا تمام الوضوح إن في حاجة اسمها جماعة لا جماعة إلا بطاعة إزاي يا بنات تجتمع ثم لا يكن لهم أهداف واضحة وعشان يكون لهم أهداف واضحة يكون لهم مهام واضحة عشان يكون لهم مهام واضحة فلازم أن يكون هناك قيادة وجنود فقال وأنا أمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة عندنا إشكال كبير جدا في الواقع اللي احنا بنعيشه إن أنت بتجد واحد يفهم هذا الكلام على الواقع الآن يا عم دي قصة ودي قصة تانية خالص لأن نظام دولة النبي صلى الله عليه وسلم يختلف تماما عن نظام الدولة الحديثة في أهدافها وترتيبها ووسائلها وأساليبها في كل شيء إن الدولة التي قامت لإعلاء كلمة الله تختلف عن الدولة التي قامت للنهضة بالمجتمع الدولة التي قامت على تنفيذ أمر الله تختلف عن الدولة التي قامت لتحقيق رغبات المجتمع إن الدولة التي فيها الدين هو أمر أصيل عليه كانت العلاقات بين البشر بين الحاكم والمحكوم وبين المحكومين بعضهم وبعض تختلف عن الدولة التي لا علاقة لها بالدين اللي هو حصة الدين كده اللي ما بتضافش في المجموع لكن حصة الموسيقى بتضاف قال لذلك علينا أن نفهم ديننا أولا فإذا فهمنا ديننا يقينا سنعرف الفرق بين ما يريده الله سبحانه وتعالى وبين ما يريده الشيطان عندها ستعرف مع من أنت وضد من أنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم وناموكم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة هجرة وهذا لم يكن قبل الإسلام موجود إلا مع الأنبياء سيدنا إبراهيم هاجر بنفسه سيدنا لوط قال إني مهاجر إلى ربي سيدنا موسى خرج من مصر إلى سيناء هجرة الأنبياء واضحة لكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة عن باقي الهجرات أنه صلى الله عليه وسلم استوطن في مكانه وأمر الناس أن تأتي إليه من كل مكان ليه؟ لإقامة مجتمع لهذا الدين عشان كده النبي صلى قال إن الإيمان لا يأجز تعمل إيه؟ حضانة هتدفع حضانة بس كده حبيبي كده عيب كده عيب إن الإيمان لا يأجز إلى المدينة كما تأجز الحية إلى جحرها يأجز إلى المدينة يعني لما ينحصر الدين هتجد الإيمان يرجع يرجع فين يرجع إلى مكان نشأته إلى المدينة فالنبي عليه السلام أمر الصحابة بشيء أمر الصحابة بشيء آخر مش فقط إن هم يصلوا ويصوموا ويتصدقوا ويذكروا بل أمرهم بأن يجتمعوا ويتكتلوا في أماكن واحدة بل ويهاجروا إلى هذه الأماكن وعليهم أن يقيموا بينهم نظاما اجتماعي واضح الكلام ده كان عند العرب مش موجود أصلا يعني إيه مجموعة من القبائل العرب تسمع لبعضها البعض يبقى فيها قيادة قيادة يعني إيه كان كل قبيلة لوحدها لا علاقة لها بالأخرى كان الفرس بينزلوا يصطادوا من العرب كده قال والهجرة الهجرة هجر ما نهى الله عنه هجر أراد الفساد إلى أراد الطاعة هجر البدعة إلى السنة هجر الباطل إلى الحق هجر أهد الكافرين وأراد الكفار إلى بلاد الإسلام والمسلمين ثم قال والجهاد في سبيل الله بقى جريمة الوقت اوعى تقول اللفظ ده تاني إرهابي ازاي تقول كلمة الجهاد في سبيل الله الجهاد كما عرفه أهل العلم مقاتلة المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله مقاتلة الكافرين المسلمين ضد الايه ضد الكافرين مش ضد بعضهم البعض لإعلاء كلمة الله ده اسمه الجهاد في سبيل الله وشرع الله سبحانه وتعالى الجهاد حماية لدينه ونشرا للتوحيد في الأرض أمام قوى الباطل التي تمنع أن يصل أمر الله سبحانه وتعالى إلى الناس دفعا وطلبا ان احنا امرنا ان احنا نجاهد الناس اي ندافع عن ارضنا وعن اعراضنا وامرنا ان نجاهد الناس حتى ننشر دين الله وعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا امركم بخمس الجماعه والسمع والطاعه والهجرة والجهاد في سبيل الله ثم قال فمن فرق الجماعة قيد شبر يقول لك ان في قيود بيئة الإيمان بيئة الدين التي فيها يقام الدين وفيها يكون للدين نظاما حاكما معظما فيها شعائر الدين واضحة جلية اللي بيطلع براها بيموت زي السمك كده اللي بيطلع بره المية بيضعف بيموت قال فمن فارق الجماعة قيد شبر خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع أو قال خلع ربقة الإسلام ربقة يقول لك مجموعة عقد معمولة في, في, في حبل واحد يربط إليه مجموعة من البهم البهائم واستعير في ربط الناس بعضهم ببعض بربقه فيقول لك اللي بيخلع اللي بيخرج بره جماعة المسلمين كأنه بيحصل ايه كأنه مش هيعرف ينفذ الدين لوحده لأن في أوامر في الدين محتاجة اجتماع يعني كيف للمسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله إن لم يكن لهم جماعة وإمام عشان كده بيقولوا لما تسقط دولة الإسلام أو لما سقط دولة الإسلام هناك شرائع معطلة لأنها لا تقوم إلا بدولة تحميها يعني إزاي المسلمين هيطبقوا الحدود في واحد كده ماشي في الشارع يتخانق مع واحد يروح يطبق عليه الحد هذه وظيفة إمام المسلمين فإذا غاب هذا الإمام فإن الحدود معطلة كيف المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يأمروا وينهوا بالمعروف وينهوا عن المنكر في حاجات هتبقى معطلة لأنها مرتبطة بوجود الجماعة لذلك وهذا هو اختلاف الإسلام عن غيره إن الإسلام في جزء تعرف تطبقه لوحدك اللي هو الخمس الأول وفي جزء مش هتعرف تطبقه لوحدك فيحتاج إلى نظام ليطبقه ولذلك أمر المسلمون أن يجتهدوا في إيجاد نظام يطبق أحكام الشارع قال فمن فرق الجماعة قيد شبر يعني من فرق يعني من فرق السنة بيقولوا يا جماعة لما واحد يخرج بره السنة مرة واحدة بس يطلع من السنة إلى البدعة بيعرض دينه كله للخطر واحد مثلا مشي مع واحد شيعي فالشيعي قاعد يحكي له قصص عن ايه وحواديت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الراجل ده جماعه دينه بيتعرض للخطر واحد مشي مع مجموعه من الشباب مكفرين البلد كلها شايف ان كله كفار كل ما اكلمه عن اسهل حاجه عنده ايه كفار هو ما عندوش غير مصطلح واحد بس انت ما دام مش معايا تبقى كفار على طول وما الى ذلك لو واحد مشي مع ده عقله بيتغير قلبه بيتغير يوم ورا يوم النبي صلى يقول ينخلع من الدين خلع ربقة الإسلام يعني خلع ربقة الإسلام يعني خلع تصورات الإسلام بدأ قيود الإسلام تنفك عنه عرى الإسلام تخرج يخرج منها عروة وراء عروة قال ومن دعا ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. يعني دعوة الجاهلية؟ اختلف العلماء في تفسير من دعا بدعوى الجاهلية. قالوا دعوة الجاهلية إن أنت تدعو الناس عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا يا للمهاجرين تاني قالوا يا للأنصار. لما جاء الإسلام جاء ليهدم هذه القبليات ويجعل الناس كلها سواء أمام شرع واحد. الكل عبيد عند الله صحيح الناس درجات لكن الكل أمام التكليف واحد فلما اختلف المهاجرين مع الأنصار فقام واحد سكع رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار ضربه فقام قال له آه يا للمهاجرين قام التاني قال له يا للأنصار فبدأوا يرجعوا تاني يتقاتلوا على الإيه؟ على الألقاب ان دول مصريين ودول سوريين ودول سعوديين ودول اتراك ان الدين عند الله الاسلام انه لا ينبغي علينا ان نفرق اهل الاسلام تحت زعم اوطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل والاعمال الصالحه يعني الهجره عمل صالح والنصرة عمل صالح فتسمى هؤلاء بالمهاجرين وتسمى هؤلاء بالأنصار فتسموا بعمل من أعمال الصالح يقول لك دول بتوع الدعوة ودول بتوع مثلا العمل الخيري كويس ينفع واحد يتخانق مع واحد يقول له اه بتوع الدعوة فين ايه ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم هترجعوا تاني تقولوا قريش وبني بكر هترجعوا تاني تقولوا مهاجرين وأنصار قال دعوها فإنها منتنة إن هذا نتن فإنما عصام يقول ومن دعا بدعوى الجاهلية يعني من نادى بهذه النداءات مرة أخرى فهو من جثي جهنم يعني جثي جهنم يعني من الذين يجثون على ركوب على أرجلهم يوم القيامة حول جهنم قال الله سبحانه وتعالى عن يحيى عليه السلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فذكر الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر رسالة يحيى عليه السلام وأن يحيى عليه السلام قام بمهمته على أكمل وجه وأنه بلغ دين الله سبحانه وتعالى للناس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كنه هذه الرسالة وأنها كانت رسالة لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة والصدقة والصيام وذكر الله سبحانه وتعالى وعقب النبي صلى الله عليه وسلم أن وراءنا مهام أكبر من هذه الرسالة فقط قال الله سبحانه وتعالى وسلام عليه يوم ولد يقولوا كلمة سلام التحية تحية الإسلام السلام يقول لك إن العرب كانوا زمان يقولوا أنعم صباحا يعني أنعم صباحا يعني عليك النعمة عليك الرخاء عليك الخير في الصباح وكان لكل قوم تحية فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تحية الله سبحانه وتعالى التي أمر بها آدم عليه السلام يا جماعة تحية السلام السلام عليكم هي تحية آدم إن أول ما علم آدم عليه السلام قال فحي الملائكة فقال فبما يا رب قال قل لهم السلام عليكم ف النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن أو أن يمحو آثار أو يعيد مرة أخرى إظهار هذه التحية للناس تحية الأنبياء الله سبحانه وتعالى اسمه السلام لما واحد بيسلم على واحد واحنا بننهي الصلاة نقول له إيه؟ نقول له السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يعني إيه السلام عليكم ورحمة الله؟ يعني أنت سالم من جانبي ما ينفعش يبقى بصلي جنب واحد وزعلان منه بعد كده بعد الصلاه السلام عليكم ورحمه الله هو خلاص ما قلت له السلام انت سالم من جانبي لن يصيبك مكروه من قبلي انك تسلم الناس ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الله سبحانه وتعالى سلم يحيى عليه السلام يقولوا ايه, إيه, إيه, إيه لماذا يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يقولوا أن هذه المواطن دائما فيها مكروه للإنسان الطفل أول ما يتولد بيحصل فيه إيه؟ بيضربوه عشان يعيط فبيلاقي شدة فسلم الله يحيى عليه السلام يوم ولد ولما بيجي يموت بينازع الموت وبيعالج سكرات الموت فسلم الله يحيى عليه السلام من كل مكروه في موته ثم يوم البعث يوم الفزع الأكبر يوم يقوم الناس الكل خائف يسلم الله عليه يسلم الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام يوم يبعث حيا أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم